وسط الصحابة وبيعلمهم وبيربيهم وبيأدبهم صلى الله عليه وسلم وحبيبنا هو اللي ربى الصحابة عشان كده خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم قاعد بيعلمهم كل خير في أمور الدنيا والآخرة والدين صلى الله عليه وسلم وفجأة لقوه بيقول لهم كلمة جميلة قوي قال لهم صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله الصحابة قاعدين مستغربين يعني ايه في ذمة الله يعني في عهد الله وأمانه وحمايته وحفظه وكلاءته سبحانه وتعالى أنت في حماية ربنا أنت في حفظ الله سبحانه وتعالى برضو لسه الموضوع يعني إيه يعني النبي محتاج يشجعهم أكتر فقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى جد بالنور التام يوم القيامة بشر الناس اللي بتروح لصلاة العشاء وصلاة الفجر بأن إن شاء الله يوم القيامة النور بتاعهم يبقى تام وكامل بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده عنوان حلقة الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر الله أنا بعتبر صلاة الفجر مشروع لإعادة الوعي للأمة والإعادة النصر والتمكين للأمة مرة أخرى صلاة الفجر بداية النصر دي حقيقة بجد والله العظيم ولذلك كان أحد اليهود لما كان بيتكلم مع بعض علماء المسلمين فبيقول له, بيقول له يعني إحنا نعلم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر الحجر والشجر هينطقوا هيتكلموا إكراما ليك يا عبد الله فينطق, فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود فاليهودي ده بيقول للمسلم بيقول له أنا عارف إن هيجي علينا اليوم اللي هتقتلونا فيه وهنجري ونستخبى ورا الشجر والحجر وربنا هينطق ليكم الشجر والحجر بس مش الجيل بتاعكم قال له امال مين قال له هم المسلمين اللي هيستوي عدد مصليهم في الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة في الوقت دوت هنخاف من المسلمين وهنعرف ان المسلمين فاقوا ورجعوا لدينهم وعرفوا فعلا قدر هذا الإسلام وقدر أنفسهم في ظل هذا الدين في الوقت دوت هو ده اليوم اللي هيهلك فيه أعداء الله سبحانه وتعالى الصلاة صلاة الفجر وسبحان الله حبايبي كل حاجة تتركها لله ربنا يعوضك بحاجة أفضل منها ألف مرة تروح صلاة الفجر وتضحي بالنوم والراحة والدفء والنومة الجميلة والراحة في البيت ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالنور التام يوم القيامة تسجد لله وتنزل بالأنف والجبهة وهم أعز حاجتين عندك وتنزل بيهم في الأرض وفي التراب ربنا يرفع قدرك ويبني لك بيت في الجنة وقال جل وعلا واسجد واقترب عايز تقرب من ربنا اسجد ولذلك ربيعة لما النبي عليه الصلاة قال له سلني شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة الله الله على جمال الصلاة ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم وسبحان الله تصوم وتعطش وتحرم نفسك من الأكل والشرب والمتعة والشهوة ربنا سبحانه وتعالى يكرمك يوم القيامة بأنك تدخل من باب الريان تتفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة تغض بصرك عن النظر إلى النساء ربنا يكرمك يوم القيامة بلذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إه بها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى حبايبي وروح قلبي وبحب المسلمين وبتقرب إلى الله بحب كل مسلم على وجه الأرض هي صلاة الفجر صعبة؟ واحد يقول اه بجد صعبة اقول لك لا هي مش صعبة واكبر دليل على كده ان المولى عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها وربنا فرض علينا الصلوات الخمس الرجال لازم يصلوا في المسجد الا اذا كان هناك عذر شرعي فهذا جائز انه يصلي في البيت والنساء ليهم ان هم يصلوا في المسجد لكن لا يفرض عليهم ولا يجب عليهم الصلاة في المسجد فيجوز أنهم يصلوا في البيت بل صلاتهم في البيت أفضل من صلاتهم في المسجد سبحان الله فكون أن ربنا يوجب عليك انك تصلي الصلوات الخمسه ومن ضمنها طبعا صلاه الفجر انك تصليهم في المسجد فمعنى كده ان ربنا ميسر لك الامر وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين فاذا المساله ما هيش صعبه وبعدين انت لما تنظر الى الى نشاط اهل الدنيا وهمتهم العاليه في كسب امور الدنيا تقول الله ده من باب اولى بقى ان انا كراجل طالب اخره وطالب جنه يكون نشاطي اكتر منهم واحنا في امريكا كنا نروح نصلي الفجر حوالي الساعه 4 4 ونص مش متذكر التوقيت بالظبط فكنا نخرج من الصلاة نلاقي الأمريكان طالعين في نشاط لا يخطر على قلب بشر الكل طالع رايح شغله وبعدين قبل ما يروح شغله كنا بنشوف منظر عجيب جدا كنا بعد ما بنصلي الفجر كنا بنحب نتمشى كده نشم شوية هواء ونلاقي الأمريكان كتير منهم بيلعب رياضة ويلف التراكات الموجودة في الميادين العامة علشان يتنفس هواء كده جميل ونقي وعشان ينشط للعمل ويروح شغله من الساعة 8 أو 7 أو 6 حسب ظروف شغله لحد الساعة 4 في نشاط وفي همة عجيبة جدا لحد ما يجي نهاية الأسبوع ال weekend بتاعه ويقضي ال weekend ويتمتع متع الدنيا كلها فبيخلص في شغله قوي وبيخلص في ان هو يتمتع باجازته قوي وبيدي كل حاجه حقها على التمام والكمال الا ان هم طبعا ما اعطوش حق ربنا لان لسه ما اسلموش فلو اسلموا لا عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع ان الواحد كان بينظر لهمة اهل الدنيا يقول سبحان الله من باب اولى بقى ان المسلمين ينشطوا لصلاة الفجر واحيانا تلاقي ناس كتيرة جدا حتى من المسلمين اللي عايشين في بلاد الاسلام تلاقي ما شاء الله عنده نشاط وهمة عجيبة جدا ليه شغال هو ساكن في محافظة وشغلته في محافظة تانية فبيطلع بدري جدا ممكن يكون قبل الفجر كمان بنص ساعة وطالع ومتكلفت في عز البرد وعز الشتاء عشان رايح يلحق شغله ويلحق الامضة قبل ما الدفتر يتقفل مع ان في دفتر تاني اهم من الدفتر دوت الدفتر اللي الملائكة بتكتب فيه أسماء المسلمين اللي شهدوا صلاة الفجر ويطلعوا يقولوا لربنا سبحانه وتعالى تركنا فلان وهو يصلي وجئناه وهو يصلي ويتكتب اسمك في قائمة الناس اللي بتسجد لربنا اللي بيقربوا أكتر وأكتر اللي ربنا قال لهم واسجد واقترب فبيقربوا كل صلاة بيقربوا من ربنا أكتر وأكتر لحد ما يوم القيامة يكونوا أقرب الناس للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عايز اقول حاجة تانية عايز اقول يعني وبالله عليك وخليك صريح مع نفسك لو قلت لك ايه رأيك تيجي تصلي الفجر كل يوم وانا مستعد اديك ان شاء الله ان شاء الله ألف جنيه كل يوم ايه رأيك تاخد ألف جنيه وتصلي الفجر قول لي يا شيخ محمود انت بتهزر 1000 جنيه وصلاه فجر و... واقسم بالله ده انا ب 5 جنيه وطبق كشري اصلي فجر وقيام ليل يعني واخد بالك واخلص الموضوع كله اقول لك حبيب قلبي لو اديتك فعلا بجد بدون مبالغة لو اديتك ألف جنيه كل يوم على صلاة الفجر فجينا عدينا السنة لقينا 365 يوم فاديتك في ال 365 يوم 365 ألف جنيه وفي آخر السنة ربنا قدر إنك تموت تحب تنزل القبر وانت تملك 365 ألف جنيه ولا تنزل القبر وانت تمتلك 365 صلاة فجر وقفت فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى شفت قد ايه نعمة كبيرة قوي فايت ناس كتير من المسلمين بكل أسف ما شاء الله في الظهر والعصر والمغرب والعشاء المساجد مليانة وأحيانا بيفرشوا بره وفي صلاة الفجر الإمام بيقف وراء اتنين أو تلاتة أقسم بالله سبحانه وتعالى كنت زمان من خمس سنين ساكن في مكان ما كنت أحيانا أخش المسجد أأذن واستنى 25 دقيقة وما لقيش حد يصلي معايا وقيم واصلي لوحدي صلاة الفجر وأحيانا كان واحد يصلي معايا وأحيانا كنت أطلع في الشارع كده وأي واحد واقف أقول له بالله عليك تعالى صلي معايا طب تاخد أي حاجة وتصلي معايا يعني أي حاجة بس إيه بس أخش أصلي معايا عشان أدرك الجماعة تخيل حضرتك لما مسجد كامل ما فيهوش غير واحد أو اتنين بيصلوا الفجر حاجة حاجة حاجة تحزن عشان كده بقول صلاة الفجر هي بداية النصر اللي ما بيصليش الفجر بيأخر الأمة خطوة طريق النصر صلي الفجر عشان ربنا يجلب النصر للأمة كلها ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما قول لي أنت كده بصراحة يا شيخ محمود سخنتنا بقى عايزين بقى نعرف بقى افتح الكتالوج قول لنا فضائل وثمرات وحلويات صلاة الفجر علشان نصلي الفجر بقى ونحافظ عليه من النهارده عهد أمام ربنا سبحانه وتعالى هنواعد بعض أمام الله وربنا شاهد علينا سبحانه وتعالى يا رب بين عهدك يا رب من الإلاد إن شاء الله كل اللي قاعدين قدامي إخوة وأخوات نساء ورجال وأطفال وصبيان والكل إن شاء الله هنصلي الفجر من الليل وهندعي لكم وهندعي لكم القلب والله في التلت الأخير من الليل إن كل اللي شايف الحلقة ديت وهيصلي الفجر ويواظب عليها والله بندعي له بنقول يا رب كل اللي هيبدأ يصلي الفجر من الليلة دي يا رب اجمعه مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين قولوا أمين اللهم أمين يا رب العالمين فضائل صلاة الفجر عايز أقول لحضرتك حاجة لو ما كانش لصلاة الفجر أي فضيلة في الدنيا سوى إنها قربة بنتقرب بها إلى حبيبنا سبحانه وتعالى وهل هناك أحب إلى قلوبنا من الله اللي خلقنا ورزقنا وأكرمنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والله ما نقدر نعد نعم ربنا وفضل ربنا عليه من نعم ربنا وأما بنعمة ربك فحدث والله يا إخوة أنا في السكة بقالي ثلاث ساعات بحاول أوصل لكم من زحام الطريق ثلاث ساعات ولسه واصل من دقايق قبل الحلقة وبقول يا رب طول السكة يا رب ده رزقهم يا رب يا رب يسر يا رب بس أوصل عشان أقول لهم صلاة الفجر عشان نصلي الفجر يا رب عشان الناس دي تسجد لك يا رب وتخش بيتك يا رب وتقف بين إيديك يا رب لعل وعسى يمكن ترحمهم بالصلاة دي وسبحان الله وبعد ما خلاص بتصل بأخويا اللي لسه شريف بقول له مش هعرف أجي يقدر ربنا في نفس اللحظة الطريق اتفتح وتتيسر من عنده وعند حسن ظن بالله تخيلوا كان السر في ايه والله العظيم هتستغربوا اوعوا تقولوا بقى الشيخ متدروش ولا والله العظيم كان السر في اني طول السكه بكتر من حاجتين استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي قال لأبي بن كعب لما قال له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي قال الربع فإن شئت فإن زدت فهو خير لك لحد ما في الآخر خالص قال له أبي قال له أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله قال له إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك فكان هم كبير بالنسبة لي عايز أوصل لكم عايز ألتقي بيكم ما بحبش أتحرم أبدا من لقاء التلات ليلة في بيت النبي بحس ببركة النبي في البرنامج فكان ربنا ميسر ميسر فضلت مقفولة مقفولة واتفتحت مرة واحدة عشان نصلي الفجر إن شاء الله فلو ما كانش في أي ثمرة لصلاة الفجر سوى إن هي قربة بنتقرب بها إلى الله لكن كفاية إن احنا نحافظ عليها بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعني يعني أقول إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة الخمس لكن أعطى اهتمام خاص جدا لصلاة الفجر تعالوا نشوف ربنا بيقول إيه ربنا بيقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس صلاة الظهر إلى غسق الليل صلاة العشاء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يبقى دلوك الشمس إلى غسق الليل خدت كم صلاة؟ أربعة ظهر عصر مغرب عشاء اختصرها كلها في كلمة دلوك الشمس إلى غسق الليل وراح أفرض صلاة الفجر لوحدها وقال إيه؟ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة وسمى صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنه يستحب في صلاة الفجر أن الإمام يطول شوية في القراءة ولكن حط تحتها 1500 خط إذا كانت حالة المأمومين تتحمل ذلك وإلا فالأصل هو التخفيف لنص حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء يبقى إذن أخوي وحبيبي يبقى إذن صلاة الفجر لها مكانة خاصة جدا عند ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى علشان كده كان واجب علينا ان احنا نحافظ على الصلوات كلها وخصوصا صلاة الفجر يبقى أول حاجة لما فتحنا الكتالوج عشان نشوف ثمرات وجمال صلاة الفجر أول حاجة إن صلاة الفجر قربة إلى الله تعالوا نكمل ونفتح الكتالوج ونشوف الخيرات اللي مستنيانا وهتسمع كلام ربما تكون بتسمعه لأول مرة هتسمع كلام جميل بجد بس تصلي على حبيبك نلتقي بعد الفاصل صلي على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نفتح الكتالوج مرة تانية ونشوف فضائل صلاة الفجر ربنا يجعلنا وإياكم من أهل صلاة الفجر يا رب العالمين وإحنا في انتظار إن شاء الله اتصالاتكم ومكالماتكم ومداخلاتكم معانا إن شاء الله في آخر حلقة إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الطاعة إنه ولي ذلك والقادر عليه يبقى أول فضيلة من فضائل وثمرات صلاة الفجر أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى وإحنا دايما بنقول يا جماعة اللي بيحب حد لازم يعمل الحاجة اللي هو بيحبها ربك سبحانه وتعالى أولى اهتماما عجيبا بصلاة الفجر ليه احنا ما نهتمش بصلاة الفجر ونحافظ عليها حبا لله و- وطلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله ده أول حاجة الحاجة التانية ان صلاة الفجر صلاة بتشهدها ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى الدليل حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر خد بالك يعني هي ورديات ورديات الملائكة يا جماعة من صلاة الفجر لصلاة العصر دي وردية ويطلعوا يقولوا للمولى عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى لقينا فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا من الفجر إلى العصر ويجي الوردية التانية من العصر للفجر ويطلعوا الفجر والتانيين يجوا إيه مكانهم وهكذا ورديات يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون احنا رحنا لهم لأنهم بيصلوا ولما سبناهم برضو كانوا بيصلوا ما شاء الله مش واحد محافظ على صلاة عصر بس أو صلاة مغرب لا ده محافظ على الصلاة الخمسة في المسجد وخصوصا صلاة العصر والفجر لحاجة هقول لكم عليها في إيه من ضمن الفضائل اللي هي جاية لسه في السكة تخيل حضرتك الملائكة طالعين كيف تركتم عبادي أيوة يا ربي تركنا فلان الفلاني كان بيصلي الفجر وفلان الفلاني لسه قاعد قدام قدام الدش وفلان الفلاني لحد الآن سهران على المقهى وفلان الفلاني لحد الآن قاعد مع أصحابه عمالين بيقولوا نكت وبيهزروا وفلان قاعد بيتفرج على الكليبات العريانة تحب تكون مين فيهم يتكتب اسمك في الملأ الأعلى فلان ابن فلان متروك الآن أو م- يعني سيبناه دلوقتي وهو بيصلي صلاة الفجر فتكتب في أسماء المقربين اللي كانوا بيصلوا صلاة الفجر في هذا اليوم رقم ثلاثة من ثمرات وفوائد صلاة الفجر أنه من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله ولسه الحديث قايلينه في أول الحلقة الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في ذمة الله يعني في عهد الله وأمان الله وحفظ الله وحماية الله سبحانه وتعالى تخيل ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى لما واحد بيقول أنا يعني ما بخافش من أي حاجة لأن أنا في حماية فلان بيه أو فلان باشا أو الوزير الفلاني أو الرئيس الفلاني أو رئيس الوزراء الفلاني ده أنا مسنود سندة وزي ما بيقولوا اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه سبحان الله تخيل بقى ولله المثل الأعلى إن أنت لما تصلي الصبح في جماعة وحضرتك لما تصلي الصبح في جماعة أنتوا في اليوم دوت أنتم في حماية الله طب واللي يتعرض لكم شوف هيحصل له ايه قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم فلا يطلبنكم الله من في من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم سبحان الله يعني اللي يتعرض لحد صلى الفجر خدوا بالكم يا جماعة الموضوع خطير والله العظيم اللي يصلي الفجر في جماعة وحد يتعرض له فهذا الإنسان معرض لعذاب الله اللي يأذي حد بيصلي الفجر سبحانك يا رب شفت انت في امان قد ايه عمرك شفت امان اكتر من كده يعني اللي بيحميك ده هيعمل ايه اكتر من انه يعني ممكن يعمل حاجة مشكلة بسيطة انما تخيل لما حد يكون بيصلي الفجر واحد بيتعرض له فهو معرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى ولذلك تحضرني قصة كده جميلة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام طفل صغير كده يعني صبي كده عنده 10 سنين كلم والده فهو قرأ الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله قال له والدي ربنا يبارك في حضرتك صحيني النهاردة أصلي مع حضرتك الفجر في جماعة فالاب يعني كان في الشتاء بقى وايام دراسه وخايف على ابنه لا ياخد برد ما يروحش المدرسه فما رضيش يصحيه فجه الصبحيه اول ولد قال له قال له لو ما صحتنيش لصلاه الفجر انا مش رايح المدرسه فجه يصحيه بقى عشان المدرسه قال له انا قلت لحضرتك يا والدي بعد اذن حضرتك تصحيني اصلي الفجر اروح المدرسه ما تصحنيش مش رايح المدرسه يا ابني مستقبلك قال له مستقبلي عند ربنا سبحانه وتعالى ان انا عايز ربنا يرضى عني وربنا لو رضى عني يا ابي هيكرمني دنيا واخره فانت صحيني بكره صلي الفجر وهتلاقيه له حاضر وجاهز عشان اروح المدرسه قال له حاضر تاني يوم راح مصحيه لصلاه الفجر صلى الفجر معاه ورجع البيت فطر وحضر الشنطه ولبس لبسه وسلم على امه وابوه بس ايديهم وراح على المدرسه راح على المدرسه قدر ربنا سبحانه وتعالى متاخر 10 دقائق فاول ما وصل المدرسه المدرس راح موقفه هو وثلاثه كمان متاخرين راح موقفهم مذنبهم وراح ضارب الثلاثه اللي قبليه وجه يضرب الرابع اللي هو مصلي الفجر دوت فجه قال له افتح ايدك يا ابني عشان عشان يتضرب يعني فقال له معلش يا استاذي بعد اذن حضرتك النهارده بالذات ما تقدرش تضربني قال له انا ما اقدرش ازاي يا ابني ده انا المدرس بتاعك واقدر اعمل اللي انا عايزه قال له والله يا فندم والله حضرتك ما تقدرش تضربني النهارده لانك لو ضربتني هتعرض نفسك لعذاب ربنا سبحانه وتعالى قال له ازاي يا ابني قال له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله يعني في حمايه الله فانا دلوقتي في حمايه ربنا تقدر تضربني قال له لا ما اقدرش خدت بال حضرتك شوف فهم الطفل الصغير لهذه المسألة يبقى من صلى الصبح فهو فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نشوف رقم أربعة ما احنا عايزين بقى يعني القلوب تنفتح ما أنا بص أنا وراك وراك لحد ما تصلي الفجر يعني يا أنا أنت لازم تصلي الفجر يعني لازم تصلي نفس ربنا يجمعنا في الجنة يا جماعة رقم أربعة إن اللي يصلي الفجر يعني ياخد براءة من النفاق حكم ليك من حبيبك صلى الله عليه وسلم إن اللي يداوم على صلاة الفجر مستحيل يكون منافق كان قتادة يقول ما سهر الليل منافق مش ممكن أبدا منافق يصلي قيام ليل أو صلاة فجر ده مستحيل مستحيل واحد ولذلك المنافق ده ليه طول النهار ممكن يصلي وممكن يعمل لكن عند الفجر بالذات لازم يكون نايم سبحان الله حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند أحمد بسند صحيح بيقول أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر والعشاء قال لا يشهدهما منافق لأن المنافق بالنهار بيحاول يظهر نفسه قدام الناس يجي بالليل بقى يقول لك ما حدش شايف ولا حدش دران مين اللي راح ومين اللي جه فينام فلا يشهد صلاة العشاء وصلاة الفجر منافق أبدا ولذلك توضح بقى النبي عليه الصلاة الكلام ده في رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما أي ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بيقول لو تعرفوا الأجر يا مسلمين في صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة وما قدرتوش توصلوا المسجد إلا زحف على ايديكم ورجليكم روحوا وازحفوا وانتوا كسبانين شوف بيقول ايه بيقول ولو ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا سبحان الله تقعد تتخيل كده طب ليه النبي ما قالش الأجر قال لك لأن الفجر والعشاء والفجر بالذات صلاة تحتاج إلى صبر قايم في عز البرد يا جماعة بتوضى بمية ساقعة ماشي في عز المطر ماشي في عز ال ال ال يعني الشوارع متبهدلة ورايح أصلي الفجر صبر والمولى عز وجل قال عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله وعشان الصيام من الصبر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولم يحدد الجزاء لأن الجزاء لا يخطر على قلب بشر فكذلك والله يا حباب قلبي صلاة الفجر ليها جزاء لا يخطر على قلب بشر وإلا كان النبي قال لنا الأجر بتاعها هي والعشاء عاملين إزاي خدت بالك فاللي يصلي الفجر في جماعة يبرأ يبرأ من النفاق بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة اللي يصلي الفجر يكتب عند الله سبحانه وتعالى من الأبرار ويكتب أنه من وفد الرحمن الدليل حاضر على عينه وعلى راسي ما أي كلمة أقولها من غير دليل ولا كأنك سامعها دخلها من هنا وطلعها من هنا لازم أقول لك دليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن والشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب يعني كتب هو في وفد الرحمن اللي عايز يكتب الحديث هقوله مرة تانية من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن الأبرار فين؟ الأبرار فين؟ وهم مين هم الأبرار؟ الأبرار في الجنة طبعا قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا سلام يبقى الأبرار في نعيم ربنا يجعلنا وإياكم من أهل النعيم يا رب العالمين طيب وفد الرحمن وفد الرحمن اللي لما يخشوا الجنة يوم القيامة لا يمكن يخشوا الجنة إلا هم راكبين على مراكب من النور مين اللي قال الكلام ده الحافظ ابن كثير رحمه الله قال والوفد هم الذين يقدمون على الله يوم الحشر يركبون على مراكب من النور ربنا يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الذين يكونون يوم القيامة في وفد الرحمن اللهم آمين رقم ستة عد معايا أنا عايزك تكتب رؤوس أقلام رؤوس أقلام موزعها على الناس وأقول لهم يا جماعة صلاة الفجر أبوس إيديكم صلاة الفجر صلاة الفجر بداية النصر للأمة صلاة الفجر بداية العودة للعزة مرة تانية صلاة الفجر قرب إلى الله صلاة الفجر هتخلينا في وفد الأبرار صلاة الفجر هتخلينا في وفد الرحمن صلاة الفجر صلاة الفجر ربنا يجعلنا أهل صلاة الفجر وقيام الليل وإن شاء الله لينا حلقة إن شاء الله عن النبي وقيام الليل ونشوف النبي كان بيصلي قيام الليل إزاي ونشوفه أمرنا بقيام الليل إزاي صلى الله عليه وسلم رقم ستة اللي يصلي الفجر في جماعة يكتب له كأنه قام ليلة كاملة العشاء والفجر ايه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل يا سلام ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما, فك فكأنما صلى الليل كله يبقى اللي يصلي العشاء في جماعة كأنه قام نص الليل واللي يكمل بقى ويصلي الفجر كمان في جماعة فكأنما قام الليل كله الله ده في الثواب مش في الإجزاء ايه الفرق بين الثواب والاجزاء حته كده على الهامش كده نقولها بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اديك مثال بسيط خالص قل هو الله احد تعدل ثلث القران صح كده يعني اللي يقرا قل هو الله احد سوره الاخلاص كانه قرأ ثلث القران ده في الثواب مش في الاجزاء يعني من معنى ايه بمعنى ما اجيش اقول ايه خلاص يا جماعه انا هقرا كل ولا احد كل يوم ثلاث مرات وكاني قرات القران كله ومش هقرا ولا سوره من القران لا غلط هي هي منحه من عند ربنا ان كل هو الله احد تعدل ثلث القران لكن هذا لا يغني عن قراءة القرآن والدليل على هذا إن لو اعتبرنا فعلا إن كل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن واحد داخل يصلي الله أكبر وما قرأش الفاتحة وقرأ كل هو الله أحد مش هقول ثلاث مرات خمس مرات ماشي وركعة صلاته باتفاق وبإجماع العلماء باطلة إلا في حالة واحدة إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة بكل وشتى الوسائل والأساليب مش قادر وقد ورد في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن ما بعرفش أحفظ حاجة من القرآن فمش قادر أقرأ لا الفاتحة ولا غير الفاتحة طب أعمل إيه البديل عن الفاتحة ما دام مش قادر يحفظ ولا حتى آية من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي تبقى للإنسان اللي ما يعرفش يحفظ قرآن خالص تبقى بديل فيصلي ويكبر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وده من باب التخفيف والدين يسر وجميل وما فيش أجمل من ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل الثمرات ونفتح الكتالوج أكتر وأكتر ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
الرسول بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وده الفاصل الأخير اللي بعديه على طول إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم ونسعد بسماع صوتكم إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى قلنا رقم ستة إن اللي يصلي الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة قلنا في الثواب وليس في الإجزاء وسبحان الله في حديث جميل قوي رواه الإمام مالك بسند صحيح إن عمر بن الخطاب في يوم من الايام آه الفجر فقد واحد اسمه سليمان ابن ابي حف ما جاش صلى صلى الفجر عمر بن الخطاب في اليوم دوت خارج من المسجد ورايح آه السوق فمر على بيت سليمان فلقى آه والدته للشفاء فقال لها أين سل... أين سليمان قالت له صلى الليل كله حتى غلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر قال لها عمر بن الخطاب لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي الليل كله طبعا لأن ده الفريضة وهذا هو المقصود أن احنا نصلي الفريضة ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه رقم سبعة اللي يصلي الفجر ودي مفاجأة بقى كبيرة قوي دي مفاجأة الليلة كأنه امتلك الدنيا كلها بين ايديه وتصدق بها فكتبت في ميزان حسناته تخيل حضرتك ايه الدليل حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر دي السنة مش الفريضة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها العلماء بيقولوا فيها تفسيرين يعني خير من زينة الدنيا وزهرتها الفانية أو خير من أن تمتلك الدنيا كلها وتتصدق بها فركعتين الفجر أفضل من أن أنت تتصدق بالدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 8 أن ربنا سبحانه وتعالى جعل البركة في هذه الأمة في البكور أن أنت تصحى بدري وتصلي بدري وتخرج بدري وتشتغل بدري تلاقي البركة في عمرك أنا جربت مش تجربة يعني على يقين طبعا بس أنا جربت الموضوع ده وشفت البركة أنا ربنا أكرمني واللهم لك الحمد من باب وأما, بنعم وأما بنعمة ربك فحدث آه يعني ربنا أكرمني وعملت حوالي 160 كتاب منهم 100 كتاب اتعملوا في فترة يعني حوالي خمس سنين اتعملوا من بعد صلاة الفجر لصلاة الظهر في فترة البكور كنت بحس ببركة عجيبة كنت أمسك القلم أحطه على الورق ما يتشالش من بعد يعني صلاة الفجر بحوالي نص ساعة كده من بعد صلاة الفجر لحد قبل الظهر بنص ساعة ما يتشالش أفضل اكتب على طول كده سبحان الله البركة ولذلك النبي عليه الصلاة حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن واحد اسمه صخر الغامدي رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها راوي الحديث اللي هو صخر الغامدي كان يخرج للتجارة بعد الفجر مباشرة فكثر ماله حتى لا يجد كان لا يجد مكانا يضع فيه ماله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش دايما بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم عايز فلوسك تكتر عايز ربنا يبارك لك في رزقك بجد صلي الصبح واقعد في المصلى لحد الشروق واخرج بعدها بيع واشتري واشتغل هتلاقي البركة في حياتك كلها وفي حاجة تانية حلوة قوي بعد صلاة الفجر أجمل هوا وأحلى هوا في الدنيا وأنظف هوا تشمه بعد صلاة الفجر مش عشان العربيات لسه ما مشيتش لأ لأن اللي بيعصوا ربنا طول الليل بيناموا قبل الفجر بنص ساعة واللي لسه عايزين يعصوا ربنا بيصحوا بعد الفجر بساعة فالفترة من قبل الفجر بنص ساعة لبعد الفجر بساعة دي فترة خالية من أنفاس العصاة ومليئة بأنفاس الطائعين فهي مغذية للقلب بفضل الله أجمل هوى في الدنيا بعد صلاة الفجر ربنا يجعلنا وإياكم من أهل صلاة الفجر رقم تسعة تاخد حجة وعمرة كل يوم بفضل الله يعني على الصبح كده على الريق كده حجة وعمرة تامة تامة الدليل حديث بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد أو جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة وقلنا ده في الثواب وليس في الإجزاء مش معنى أن واحد يقعد ويذكر ربنا من بعد الفجر لحد الشروق ويصلي ركعتين انه بعد كده ما يروحش يحج حج الفريضه لا انما يكتب هذا الثواب في الايه في الثواب او يكتب هذا الامر في الثواب وليس في الاجزاء يعني لا يجزئ عن حج الفريضه لكن يكتب لك ثواب حجه وعمره كل يوم يعني في الشهر الكامل يعني بفضل الله 30 حجه و30 عمره يتكتبوا في ميزان حسنات حضرتك وفي ميزان حسنات حضرتك انا عارف ان انت زعلانه بتقولي طب هم بيروحوا بيصلوا في المسجد احنا نعمل ايه بسيطه خالص الثواب دوت هناخده كرجال بان احنا نعمل حاجات معينه ايه هي هنصلي الفجر في جماعه ده رقم واحد هنجلس في المصلى في المسجد مش لازم في نفس المكان لان في ناس فاهمين الموضوع غلط بيقول لازم اجلس في نفس الحته لا جوه المسجد وخلاص في اي حته براحتك تالت حاجه يذكر الله مش هنقعد بقى نحكي حكايات وحواديت ونكت لحد الشروق ونقوم نصلي ركعتين ونقول حجه وعمره لا كل سنه وحضرتك طيب لا ده انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى تقول اذكار الصباح خلص اذكار الصباح وفي وقت اقعد اقرا قران استغفر صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامه صلى الله عليه واله وسلم يبقى اذا هتذكر ربنا وبعد الشروق بعد الشروق اقرا على النتيجه كده تلاقي مثلا الشروق مثلا الساعه 5 يبقى 5 وثلث صلي يعني تستنى بعد الشروق ثلث ساعه وتصلي ركعتين الف مبروك حجه وعمره تامه تامه طب والنساء هيصلوا في البيت اه هيصلوا في البيت في جماعة ماشي تصلي مع أختك مع والدتك مع بنتك مع آه، أي حد من النساء معاك في البيت صلي معاهم في جماعة اقعدوا اذكروا ربنا مش هنغتاب حد مش هنجيب سيرة حد مش هنقعد نحكي حواديت مش هنقعد نقول نكت لا هنقعد نذكر ربنا كل واحد يذكر ربنا لوحده سبحانه وتعالى وبعد الشروق بتلت ساعة نقوم نصلي ركعتين ألف مبروك وانت قاعدة في بيتك حجة وعمرة تامة في الشهر حضرتك ممكن تاخدي 30 حجة وعمرة وألف مليار مبروك ربنا يتقبل يا رب العالمين رقم 10 الملائكة تدعو لمن يصلي صلاة الصبح الله قلنا الحديث لكن فيه زيادة كده حلو قوي حديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون زاد ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقول الملائكة رب اغفر لهم يوم الدين الله دي الزيادة بقى الجميلة إن, إن, إن الملائكة بالنسبة للي بيصلي صلاة الفجر في جماعة وصلاة العصر في جماعة ما شاء الله والصلوات كلها في جماعة الملائكة تقعد تدعي لك بفضل الله رب اغفر لهم يوم الدين رقم 11 أخوي وحبيبي وسامحني الوقت بيجري بسرعة إن ربنا يسخر للي بيصلي صلاة الفجر في جماعة يسخر له ملك خاص ملك خاص بحضرتك يروح معاك المسجد ويعمل حاجة معينة هقول لك عليها دلوقتي ويرجع معاك البيت وتفضل في حفظ هذا الملك طول ما انت بتصلي في جماعة وترجع للبيت بفضل الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم يقول عفوا آه، أحد الصحابة اسمه ميثم والحديث رواه آه، ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة آه، آه، الصحابة وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب عن ميثم وهو رجل من أصحاب النبي والحديث صحيح موقوف على هذا الصحابي والعلماء يقولون مثل هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الصحابي بلغني أن الملك الملك يغدو برايته يغدو إيه برايته مع راية إيه شكلها الله أعلم يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد أول واحد يروح صلاة الفجر الملك معاه بالراية بتاعته فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها إلى منزله أو إلى منزله وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو إلى السوق فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله الله إيه معنى الكلام دوت؟ أول واحد يروح المسجد الفلاني كل مسجد ليه بقى أول واحد أول واحد يروح المسجد ويخش المسجد ممكن يكون هو المؤذن ممكن ممكن يكون واحد من المصلين أول واحد يخش المسجد في صلاة الفجر خدوا بالكم بقى يغدو معه الملك برايته ويقف معاه يحرسه من الشيطان وهو بيصلي وبعد ما يصلي يرجع معاه يحرسه من شياطين الإنس والجن ولا يزال يرفع قدره ويعلي قدره ويرفع شأنه بين الناس حتى إذا دخل البيت دخل معه البيت فحرس البيت من الشيطان وامتلأ البيت بالبركة لأن البركة تدخل مع الملائكة والشياطين تطرد في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى شفت قد ايه الثمرات جميلة ازاي تعال نشوف آخر أربع ثمرات رقم 12 يوم القيامة لما كلنا محتاجين النور عشان نعدي من على الصراط لأن الصراط منصوب فوق متن جهنم ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من النار ونار جهنم أوقد عليه ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء قاتمة مفيش نور فيعمل إيه؟ محتاج نور ربنا سبحانه وتعالى يرزق اللي بيصلي الفجر في جماعة يرزقه بالنور التام التام يوم القيامة ابن مسعود بيوضح النور ده بيقول لك منهم من نوره كالشمس الله أكبر واحد بس مسلم موحد النور بتاعه اللي طالع منه زي نور الشمس اللي النور بتاع الشمس بينور الأرض من على بعد 93 ألف مليون ميل ورغم ذلك واحد بس يبقى نوره كالشمس ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره ك... ك... كالنخلة الصحوق الكبيرة ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة وده نور المنافق ربنا عافينا وعافيكم قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يا سلام محتاجين النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللي ربنا ما يرزقوش بالنور ده مالوش نور يوم القيامة لابد من النور ده يعني قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبل العذاب من ناحية الكافرين ينادونهم من وراء الباب ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يغلق الستار على المشهدين الحق جل وعلا ينادي على أهل الإيمان ينادي علينا عشان نحافظ على صلاة الفجر وعلى على الطاعات وعلى كل طاعة قربنا من ربنا فيقول جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اوعى تيأس شوف ربنا بيقول إيه بعدها بيقول اعلموا وركز معاه بقى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يلي قلبك مرض بسبب ترك صلاة الفجر ويلي قلبك تعب بسبب البعد عن ربنا ويلي قلبك مات من كتر المعاصي ما تيأس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قادر ربنا زي ما بيحيي الأرض بعد موتها يحيي قلبك بعد موته أو يشفي قلبك من مرضه وتقوم قوم من الليل هادي نصلي الفجر إن شاء الله نتواعد أمامك يا رب بين يديك يا رب إن شاء الله الكل يصلي الفجر الليلاد إن شاء الله يبقى رقم 12 ربنا يعطيك النور التام يوم القيامة رقم 13 أمان من عذاب الله تأمن من عذاب الله بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لن يلج النار ما حدش هيدخلها أبدا لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الصبح وصلاة العصر ولذلك تأتي الفضيلة التي بعدها رقم 14 عهد بدخول الجنة لمن يصلي الفجر والعصر قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من صلى البردين البردين اللي هما العصر والفجر من صلى البردين دخل الجنة آخر حاجة قبل ما نخش على الفاصل رقم 15 من فضائل صلاة الفجر إنك ممكن تفوز بأعظم وأجل نعمة يا رب ما تحرمنا من النعمة دي يا رب يا رب يا رب نعمة كبيرة يا رب ما تحرمنا منها لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الإمام ابن القيم بيقول والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الرب الكريم قال جل وعلا عن المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال عن أهل الجحيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا اللي هي صلاة الفجر والعصر الله ولذلك تجد حرص السلف على صلاة الفجر شيء عجيب شيء عجيب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقتل وهو بيصلي صلاة الفجر علي بن أبي طالب يقتل وهو بيصحي الناس لصلاة الفجر الحسن بن صالح وحرصه على صلاة الفجر هو أمه وأخوه علي شيء حاجة فوق الخيال أنس بن مالك يعني بيبكي بكاء مرير جدا في يوم فتح تستر ودي أختم بيه قبل الفاصل في يوم فتح تستر استعصت عليهم موقعة تستر شهور طويلة وجه الفتح ربنا قدره قبل صلاة الفجر فانهمكوا في القتال فشغلوا عن صلاة الفجر مش قادرين يصلوا الفجر هم بيقاتلوا ازاي وانتصروا وبعد ما انتصروا صلوا الفجر بس أخروا صلاة الفجر ساعة أنس بن مالك بعد عمر طويل كل ما يتذكر يوم تستر يقول مالي ولتستر أضاعت علي صلاة الفجر يوم واحد فجر واحد في عمر أنس بن مالك بيبكي إن فاته صلاة الفجر و- وإحنا لما نبكي بقى النهاردة على اللي فاته صلاة الفجر 20 و30 سنة نعمل إيه إن شاء الله عهد نرجع نصلي الفجر إن شاء الله نلتقي بكم و- ونسعد بسماع صوتكم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة يا حبايبي قبل ما أتلقى اتصالاتكم عشان يبقى الموضوع بس متكامل نقول بسرعة كده في عجالة سريعة الأسباب اللي تعين على صلاة الفجر ما احنا قلنا بقى دلوقتي الثمرات بتاعت صلاة الفجر واتكلمنا عن مقدمة عن صلاة الفجر عايزين الأسباب في عجالة سريعة وسامحوني الوقت يعني ما بيساعدناش لكن آه، نحاول بقدر الإمكان في عجالة سريعة أول حاجة الاستعانة بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله اخلص النية لله قول يا رب اللهم أعني على صلاة الفجر يا رب يسر لي صلاة الفجر ارجع لربنا الجأ لربنا قول له يا رب أنا ضعيف ما بعرفش أصحى ما بقدرش يسر لي صلاة الفجر اشرح صدري لصلاة الفجر عارفين ألذ وقت تصلوا في الفجر لما المطر يمطر لما الدنيا تبقى برد لما تحس ان انت بتضحي ونازل وتارك شيء عظيم جدا جدا من اجل الله هتحس بسعادة الدنيا والاخره بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اول حاجة الاستعانة بالله تاني حاجة الاخلاص لان لا يمكن حد يصلي الفجر إلا إذا كان فعلا إنسان أخلص النية لله فربنا يسره أنه يكون من أهل صلاة الفجر اللي أنا بعتبرهم صفوة المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة العزيمة الصادقة ان انت تعزم على صلاة الفجر ومش تقول يعني ايه ان ربنا يصلي كنت صاحي اصلي مانش صاحي خلاص بقى رب غفور رحيم لا قال جل وعلا ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة لازم ايه تاخد بالاسباب رقم اربعة التفكر فيما أعده الله للمحافظين على صلاة الفجر اللي هي الثمرات الجميلة اللي احنا ذكرناها والعكس بتاعها بقى اللي هي رقم خمسة التفكر فيما أعده الله للمتهاونين في صلاة الفجر يكفي ان صلاة الفجر لا يصليها منافق أبدا طب واللي يتركها ممكن ممكن يقع فريسة لأن فقر ربنا عافينا وعافيكم ما بنتهمش الإنسان اللي ما بيصليش الفجر بأنه منافق يعني عياذا بالله لكن بقول يعني ممكن يقع فريسة لهذا الأمر احذر أخوي وحبيبي رقم ستة أن نبعد نبعد عن الذنوب والمعاصي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم ده بالنسبة للنوافل بقى إنما الفرائض لازم تأديها طبعا وما نهيتكم عن شيء فانتهوا الذنوب كل ذنب بينكت في ال- في القلب نكتة سوداء لحد ما يغلف القلب بالران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لما واحد راح للحسن البصري واشتكى له مش انه ما بيصليش الفجر لا هو بيصلي الفجر بس ما بيصليش قيام الليل فقال قيدتك ذنوبك ذنوبك هي اللي قيدتك وخلتك ما تقومش تصلي آه، آه، قيام الليل فما ظنك بمن يترك الفريضة التي أمرنا الله بها رقم سبعة وده مهم جدا جدا الصحبة الصالحة انت مصاحب ناس بيصلوا الفجر بدل الموبايلات بقى والمسجات التعبانة اللي بعض الشباب بيبعتوها لبعض ابعت لاصحابك وحبايبك الصلاة خير من النوم قوم صلي الفجر صلاة الفجر يرحمكم الله قوم صحيهم لصلاة الفجر واللي أجمل من ده كله صحيهم لقيام الليل وصلاة الفجر قبل الفجر بساعة ابعت مسجات واحتسب الأجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى لو واحد صلى الفجر في جماعة خير من الدنيا وما فيها يبقى في ميزانه وميزانك وكأنك تصدقت بالدنيا وما فيها أنت ومن صلى الفجر والدال على الخير كفاعل يبقى الصحبة الصالحة رقم 8 النوم بطريقة النبي تنام مبكرا وتتوضأ قبل ما تنام وتنام على شقك الأيمن وتقول أذكار النوم ويا ريت تحافظ على ثلاث حاجات بالذات احرص عليهم آية الكرسي لا تجعل الشيطان عليك أي سلطان لحد ما تصبح الحاجة التانية أن أنت تكتر من الاستغفار وخصوصا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره لأن اللي يقرأه بالليل ويموت يدخل الجنة كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري الحاجة الثالثة تقرأ سورة تبارك لأن تبارك لو قلتها وقرأتها في ليلة ومت في تلك الليلة لن تعذب في قبرك يبقى أنت وستدخل الجنة لأنها من أسباب دخول الجنة أيضا يبقى حافظ على أذكار النوم وخصوصا الثلاثة دولت آية الكرسي سيد الاستغفار سورة تبارك رقم تسعة التخفف من الطعام والشراب لانك لو كلت كتير قوي قبل ما تنام في ناس متعوده قبل ما تنام يعني ما شاء الله بتحضر سفل ويدبها دبه تمام لحد ما يوصل اكل هنا ينام مش شايف قدامه حاجه طول ما هو نايم كوابيس وعمال يخبط في اولاده ويخبط في زوجته وتلاقي كلهم على الارض يعني حاجات كده عجيبه جدا واكل ما شاء الله ومظبط الدنيا ده لا هيسمع أذان ولا هيسمع فجر ولو سمع الظهر يبقى كل سنة وحضرتك طيب تمام كده يبقى خفف من الأكل والشرب وحتى طبيا حتى الأطباء بيقولوا إن الواحد لما ينام عشاء خفيف كده كوباية زبادي وسندوتش صغير كده بجبنه نستو ولا حاجه ونام او كوبايه زبادي وكوبايه عصير ونام انما ما تقعدش تاكل اكله دسمه قبل ما تنام لان هتكتم على نفسك وهت يعني هتضيع عليك صلاه الفجر رقم 10 ودي الاخيره الاخذ بالاسباب منبه حطه جنبك بس مش جنب السرير على طول لا يعني بعيد عنك واول ما تسمع صوت لان انت لو حطيته جنبك مباشره وانت نايم غصب عنك اول لما يرن هتقوم ايه موقفه وهتنام لا خليه بعيد واصحى اول ما تسمع الجرس اصحى اقفل المنبه وما ترجعش للسرير تاني خش على طول مباشره على الحوض اغسل وشك استعذ بالله سبحانه وتعالى اذكر ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فارقد فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا دي كانت يعني في عجالة سريعة كده الأسباب التي تعين على صلاة الفجر ومعانا الاتصالات أم ياسمين من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازي حضرتك يا شيخ أهلا محمود؟
بحضرتك أنا اتصلت بحضرتك قبل كده اللي- لما كنت بقول لحضرتك على الشيخ اللي كلمني اللي كلمته و- وانتحل شخصيتك نعم.
وقال لي إن أنا الشيخ محمود مش نعم.
عارف حضرتك فاكر ولا اه إيه؟
فاكر طبعا ربنا يبارك فيك يا رب اه ربنا يخليك آه، اولا حضرتك بالنسبه لصلاه الفجر انا والله انا ب- يعني شويه اواظب عليها وشويه لا نعم.
وبس والله ربنا يشهد ان من ساعه ما حضرتك بدات الحلقه آه، ظبطت التليفون بتاعي على آه، الله ميعاد يبارك- صلاه الفجر الله يبارك فيك وقلت زي ما حضرتك اتعهد كده وربنا يقضاني ان شاء الله على كده ربنا يكرمك يا ام ياسمين جزاكم الله خيرا واحنا عايزين بقى كده يعني كل اللي يتصل كده عهد امام ربنا يا جماعه صلاه الفجر انا والله الذي لا اله غيره لولا ضيق الوقت ولولا ان انا مش عايز اسبب لكم اي ملل بان اخلي الدرس ده او صلاه الفجر مر حلقه على حلقتين لكنت ذكرت لكم والله فضائل اكتر من كده كمان صلاة الفجر فيها فضائل والله لا تخطر على قلب بشر بالدنيا واللي فيها والله العظيم انا عايز اقول لكم حاجه انا لو لا قدر الله مثلا كل خمس ست شهور لو لا قدر الله فاتني صلاه فجر ما بخرجش من بيتنا لاني في اليوم ده انا بشعر ان ان السماء هتقع عليا ف- فجميل قوي صلاة الفجر فربنا يبارك فيكم يا ياسمين جزاكم الله خيرا يعني الدل على الخير كفاعل ان حضرتك انا بس بعد اذن حضرتك انا نفسي اعرف يعني حضرتك بتلك الدروس بتاعتك في انهي مسجد انا بعت رساله لحضرتك آه، نعم.
على التليفون نعم.
على الموبايل ع- اسالك بس ما ربنا يبارك نفسي فيك اعرف بس يعني لو ينفع آه، حاضر.
تقول لحضرتك حاضر عينيا حاضر يا مسلمين ان شاء الله نخبركم ان شاء الله يعني الدروس ال- الفتره الجايه ان شاء الله هتكون في انهي مسجد ان شاء الله حاضر عينيا حاضر الاخت رجاء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا والله يا شيخ محمود.
الله يبارك في حضرتك بارك الله فيك ربنا يعزك يا رب أنا طول عمري ملتزمة بصلاتي الحمد لله ما شاء والفجر وكل الصلوات يعني والصيام ما شاء وعلى الله.
طول ما شاء الله بس انا دائما يعني وبجاهد نفسي دائما للحق ان شاء الله نعم ما شاء الله وبحفظ قران وبحفظ قران برضه ربنا يتقبل يا بس رب انا دائما خايفه ومرعوبه مرعوبه مرعوبه من القبر ومن ظلمه القبر ومن عذاب القبر نعم.
وبستعيذ ربنا دائما يعني من على فكرة دي دي دي, دي علامة يعني علامة صحية ان المؤمن يا جماعة يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو يعني المؤمن دايما يعمل خير ويعمل طاعة وهو خايف من ربنا ومشفق ومنظر القبر الحقيقة هو يعني منظر مؤثر سيدنا عثمان بن عفان كما عند الترمذي بإسناد حسن كان إذا آه، رأى القبر أو ذكر القبر أمامه كان يبكي وإذا ذكر أمامه الجنة أو النار كان لا يبكي فلما سألوه عن ذلك قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين من معانا الشريف طيب آه، ف- فعايز اقول يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى بيمكن للامه دي بصلاه الفجر شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات اهل التمكين قال الذين ان مكناهم في الارض اول حاجه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وكان لا يرسل سرايا إلا في الصباح شوفوا قد إيه بركة الصبح وبركة صلاة الفجر إن بعد صلاة الفجر كانت الغزوات تبدأ ما كانتش تبدأ في أي وقت تاني بعد صلاة الإيه الفجر مباشرة و- وربنا سبحانه وتعالى لما أقسم بالخيول التي تجاهد في سبيل الله طب تاخد الاتصال ده الأول أخ محمود السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا يا أهلا وسهلا بحضرتك من فضل حضرتك في ثلاث اوقات نعم.
المكروه فيهم الصلاه نعم طيب وق- الوقت اللي بعد صلاه الصبح مفهوم وبعد صلاه العصر مفهوم اما وقت الظهيره كان بالظبط نعم وبي- وينتهي امتى ويبدأ حاضر حاضر هو الله يبارك.
هو الوقت الاول اخويا استاذ محمود الوقت الاول من بعد صلاه الفجر لحد بعد الشروق بتلت ساعه ده الوقت الاولاني اللي فيه نهي عن الصلاه والوقت الثاني قبل صلاه الظهر بحوالي ربع ساعه لحد صلاه الظهر والوقت الثالث من العصر الى المغرب لكن الوقت دوت ايه النهي فيه نهي عن ايه نهي عن مطلق التنفل واضح يا جماعه عن ان انا هتنفل انما لو كانت في صلاه فريضه فاتتني يجوز أصليها في في أوقات النهي يجوز لو صلوات ذوات السبب ذوات الأسباب زي صلاة الجنازة زي صلاة ال ال ال يعني ال- تدعوت آه، اللهم صل على سبحان صلاة الجنازة صلاة تحية المسجد أنا داخل المسجد فبصلي فحتى في أوقات النهي أخش وأصلي واضح كده فهي أوقات النهي عن التنفل عن مطلق التنفل وليست وقت نهي عن آه، صلاة فريضة لو كانت فاتتني الفريضة طيب الأخ عبد القادر السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يخليك ربنا يكرمك ان شاء الله ربنا يحفظك يا رب العالمين آه والله انا لا يكثر من ست شهور سبع شهور هنا بالسعوديه معلش الصوت مش واضح يا اخ عبد القادر
بقول لك لا يكثر من سبع شهور هنا بالسعوديه يعني اه
فكل مره ارجع منها يعني بتعقد منها وبرجع انا معلش والله بصلي والحمد لله يعني.
ربنا يحفظك يا استاذ عبد القادر انا الحقيقه معلش يا أستاذ شريف مش الله.
سامع مش سامع السؤال الصوت م- مش واضح عندي آه، السؤال اللي حضرتك سمع- بقول لك يا شيخ محمود ايوه آه بقول لك ان انا لي سبع شهور هنا بالسعوديه آه، طب السؤال ايه يا استاذ عبد القادر السؤال السؤال ان انا متضايق يعني ومفروض كل مره شغلانه كده برجع منها يعني عشان ما بتصليش الفجر يعني
آه.
طيب حاضر هقول لك حاضر يا استاذ عبد القادر آه، عايزين نقول لأستاذ عبد القادر الأول بس آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاهد نفسك كده و- ومرة بعد مرة مرة الأولانية تصحى بعد الفجر بربع ساعة المرة الثانية على أذان الفجر اللي بعدها إن شاء الله تقوم صلي قيام الليل مين معانا أستاذ شريف؟ أستاذ شريف مين معانا؟ الأخت داليا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم ازيك يا السلام.
فضيلة الشيخ أهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب آمين.
ويزيدك من فضله آمين يا رب العالمين.
آه أنا كان ليا سؤال عند حضرتك أنا اتفضلي.
الحمد لله بداوم على الصلاة الحمد لله في أوقاتها ما شاء الله و... وبداوم على صلاة الفجر حاضر الحمد لله ما شاء الله آه بس أنا للأسف يعني مش عارفة إن أنا أوفق لصلاة قيام الليل آه مع اني بظبط المنبه وكل حاجه نعم.
بس للاسف بقوم على ميعاد ال- الفجر او نعم.
آه، بصحى على ميعاد الفجر فانا عايزه اعرف هل آه، في سبب مثلا آه، بتبقى ذنوب مثلا ب- بتمنع صلاة ال- قيام الليل حاضر. هو بص و- عايز اتفضلي وممكن اطلب من حضرتك طلب اتفضلي آه، انا عايزه رقم موبايل بتاع حضرتك حاضر.
آه، لاني ليا شويه استفسارات تانية طيب.
آه، يطول آه، ذكرها يعني او طيب شرحها آه، كنترول ان شاء الله يدي لحضرتك اخت داليا ربنا يبارك فيكي هو هو عموما آه، آه، زي ما الحسن البصري الراجل قال له آه، يعني يعني لا استطيع ان اصلي قيام الليل. قال قيادتك ذنوب بس مش مش مش الموضوع مطلق كده يعني مش لازم كل اللي ما بيصليش قيام الليل يكون بسبب ذنوبه لان يا جماعه احيانا تتفاوت قدرات العباد في النوافل اصل قيام الليل نافله في واحد بيلاقي قلبه قوي قوي في الصيام وما بيصليش قيام الليل بس بيصلي الفجر يعني الفرائض دي مفروغ منها هنصليها هنصليها انا بتكلم عن النوافل في واحد بيلاقي قلبه في الصيام وما يلاقيش في قيام الليل وفي واحد تاني يلاقي قلبه في قيام الليل وما يلاقوش في الصيام النوافل يعني وفي واحد يلاقي قلبه في الانفاق واكرام اليتامى واطعام المساكين واضح يا جماعه كل واحد ربنا اداه المفتاح عشان يخش بيه الجنه اما ان انا آه، صلاه الفجر اللي هو موضوعنا النهارده ده لازم نحافظ عليه والذين جاهدوا فينا وهفضل اقول الايه لاخر الحلقه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الاخت داليا من مصر برضه السلام عليكم ايوه عليكم السلام ازي حضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا آم، انا بحض... آه، والله بجد انا اتعلمت من حضرتك آه، حاجات كتيره قوي ربنا آه، يحفظك.
لغاية- انا من اول رمضان آه، لغايه دلوقتي يعني بصلي الفجر الحمد لله ما شاء وبصحي الله.
اهل البيت وكده ما شاء الله فكان مش عارفه ده بخصوص الحلقه ممكن اسالك عن حاجه اتفضلي.
كانت بتحصل لي في رمضان آه، كان بيجي لي وسوسه كده مش عارفه لدرجه ان الواحد استغفر الله العظيم يعني مش عايزه اقول آه، شرك او كفر بس ما نعم.
ما بتطلعش من لساني بس هي نعم.
كانت في قلبي بس لدرجه ان انا كنت ببكي ان انا الحاجه دي جوايا ما كنتش اعرف ايه حلها نعم.
انا عايزه عايزه ارد لكده هل ربنا سبحانه وتعالى يجازيني على الحاجه ديت أو قصدي يعاقبني يعني ولا بصراحه ما بقدرش ان انا ان انا يعني اقولها بلساني ولا عمري هقولها بلساني بس ربنا لازم يكرمك احسن جامد قوي نعم هو فأنا مثل الحمد لله مثل انا مواظبه على القران الحمد لله كل يوم بقرا وكل وحضرتك ومحضره ورقه وقلم وكل يوم بكتب اللي ربنا حضرتك يكرمك بتقول يا رب.
عليه ربنا يكرمك.
وبتاع- يعني كل حاجه حضرتك آه، اتعلمت منك حاجات كتير قوي بجد الله- الله يعني يبارك آه، عن آه، عن الفجر والصلاه في اوقاتها وبعض برضو آه، يعني آه، ذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني حاجات كتير وحضرتك آه، انا عايزه بس ايه تسأل- يعني تشوف السؤال اللي انا حضرتك آه، حاضر.
آه، قلت قلته لحضرتك يعني حاضر عينيا يا اخت داليا هو طيب هرجع لحاجه ماشي حاضر آه، الاخت داليا ربنا يحفظك آه، مثل هذه الامور الوساوس التي تاتي التي يقذفها الشيطان في قلب العبد ما لم يتكلم العبد لا يؤاخذ العبد على مثل هذه الاشياء خصوصا ان دي امور قد تاتي الى الانسان رغم رغم انفه الشيطان يقذف في قلب الانسان فكره معينه او حاجه معينه والإنسان لم يتكلم بها فعلينا أن احنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونكثر من الاستغفار فقد يدخل إلينا الشيطان بسبب تقصير معين أو بسبب ذنب معين نكثر من الاستغفار ونكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ربنا يحفظنا ويكون الأخ محمد السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحتري فيه ربنا يخليك آه، آه، دلوقتي يا شيخ هو ده آه، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام آه، هل الشيطان بيشكك في عبوديتك لله؟
بيشكك في إيه؟
في عبوديتك لله؟
نعم اه دي وظيفته دي شغلته ده شغلته اصلا ان هو قال ولا اضلنهم يعني ده هو نفسه يضل كل الناس وبعدين قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم ده شغلته هو ملوش شغلانه غيرنا احنا اتفضل يا استاذ محمد
صح كده يعني يعني يعني افضل زي ما انا كده بايماني بالله سبحانه وتعالى واي حاجه بقى هو يوسوس لي فيها نعم.
آه، انا اعمل عكسها على طول انا عايز اقول حاجه صغيره خالص يا جماعه آه، احنا يمكن عملنا في رمضان هنا على قناه اقرا آه، ب- برنامج كامل اللي هو برنامج المصارع و- والحمد لله صدر بعد ذلك مجلد المصارع ذكرنا فيه كل المعلومات اللي نفسكم تعرفوها عن عالم الشيطان عن عالم الجن والشياطين وال- وازاي ان احنا بقى نقي انفسنا ذكرنا 35 حصن بفضل الله نقدر نتحصن بيه من الشيطان فهذا الكتاب نقدر نتحصن ازاي من الشيطان لان هو ده العدو بتاعنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا وخلقه هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الشيطان وخلقنا كمسلمين فبيقول لنا خدوا بالكم ده عدوكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا العباسي من الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شهادة لله بأن حقيقة صلاة الفجر نعم.
عندما نصلي الفجر آه، لنا نهار آه، آه، زي وعندما لا نصلي الفجر لها- لنا نهار آه، آخر مختلف عن النهار الله.
الذي نصلي فيه الفجر أي هذه والله شهادة لله والله صدقت صدقت آه، السؤال هو عن الدعاء الفجر الدعاء نعم.
الفجر آه، من فضلك رأيك يا شيخنا ونشكرك شكرا جزيلا ربنا يبارك في حضرتك يا عباس ربنا يحفظك ويسترك آه، فعلا كلامه مظبوط 100% ان فعلا يوم ما بنصلي الفجر في جماعه اليوم حاجه روعه روعه قمه في الجمال كل حاجه متيسره الدنيا منوره الدنيا مزهزهه واليوم اللي فوتنا فيه صلاه الفجر بيبقى يوم اعوذ بالله صعب قوي قوي بجد والله العظيم لدرجه ان انا اذكر يعني ان ان مره صلاه صلاه الفجر فاتت الحمد لله اللهم لك الحمد يعني الواحد ما ذكرش نفسه بس الحمد لله نادرا ما الواحد يفوت صلاه الفجر بالذات لكن لما كان الواحد يفوت صلاه الفجر كان بيبقى اليوم ده فيه شويه ابتلاءات حاجه كده مشكله يعني من اللي قلبك يحبها فصلاه الفجر بتنور حياتك ويومك انت في حفظ الله ام عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي عليك.
حضرتك الله يبارك فيك ربنا الله يعزك يا يخليك رب جزاك الله خير لو سمحت انا كنت آه، عايزة اسأل ان انا غصب عني وظروفي كده ان ولادي بي... بيسهروني فببقى ب- بصحى وزوجي بيصحيني عشان اصلي الفجر وبصحى بس مش قادرة اقوم فما بقومش نعم وبرضه بقيت اخر برضه بيتعبوني طول النهار بطلباتهم نعم.
انا ما كنتش كده بس آه، بعد كده بقيت آه، كده يعني وم- ومش مبسوطة ان انا كده يعني كده لأن- حرام ولا انا كده بقى انا هقول لك حاجه يا ام عبد الرحمن والله ربنا يبارك لي في عمرك يا رب ويحفظك ويجازيك عنا كل خير على السؤال الحلو ده انت اثرت نقطه حلوه قوي الامهات اللي معاهم بيبيهات صغيره وبيسهروهم يا عيني الله يكون في العون يعني بنشوف طبعا يعني الواحد بيشوف مثلا زوجته لما بتسهر على الطفل الصغير ده او الطفل الصغيره حاجه صعبه قوي قوي الام شبه ما بتنامش ما بتشوفش النوم خالص فممكن الطفل يسهرها لحد الساعه 3 بالليل وهي من طول اليوم شغل في البيت وتعب و- و- ومشقه جامده فيعني تيجي قبل الفجر بنص ساعه ممكن تنام والطفل على حجرها حتى كمان بس هي طب طب هي فبتصحى مثلا الساعه 7 و8 وما صلتش الفجر دي تعمل ايه؟ نصيحتي لكل ام عندها بيبي صغير طفل صغير ان لما لما حتى الطفل يسهرها وتنام قبل الفجر غصب عنها تنام قبل الفجر بساعه ولا نص ساعه تنام وفي نيتها انها تقوم تصلي الفجر فلو قامت صلت الفجر جزاها الله خيرا ولو ما قامتش يتكتب لها كأنها صلت الفجر في جماعة حاضرة بفضل الله سبحانه وتعالى وده من فضل ربنا من م- يعني من نام وهو ينوي قيام الليل فغلبته عيناه كتب له قيام ليلته وكان نومه صدقة تصدق الله بها عليه الله أكبر ش- شفت بفضل ربنا وشفت ديننا جميل ازاي دكتور وائل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز أخبار حضرتك ربنا يحفظك ويسترك آمين يا رب إن شاء الله بإذن الله سعيد والله اللي بسمع حضرتك وما تعرفش قد إيه يعني آه، استمتعنا بالبرنامج المصارع في رمضان الله يبارك ربنا يا رب يزيدك ويحفظك يا رب إن شاء الله امين يا رب العالمين آه، بأكد دايما على ال- حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة في ذمة الله الله آه، الحقيقة يعني آه، أذكر لحضرتك موقفين أنا طبعا هنا واصل السعودية جديد وكده نعم فال يعني بعمل استخدام لزوجتي ف او الاوراق الاستخدام دي يعني هي اوراق كلها الواحد يستوفيها بيروح يخلص نعم فبقول لزوجتي ما تقلقيش هو مفيش مجال للرفض اصلا الورق هيخلص نعم رحت مش مصلي الفجر الورق اترفض مرة تانية اترفض، مرة تالتة لا قلت لا هضيع انا كده لابد اصلي الفجر، فعلا صليت الفجر الحمد لله مواظب عليه لكن الظروف شفت طبعا بقى؟
عدم الاستقرار في الاول وكده. الحمد لله ربنا يستر.
الله آه رحت اطلع رخصه قياده ودي من الحاجات السعوديه آه يعني مواظب مواظب الحمد لله صلاه الفجر ورايح تمام التمام ايه ده بسوق بقالي 20 سنه الحمد لله عدت كل حاجه بفضل الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله فباكد للناس كلها يعني فعلا.
سبحانه وتعالى صلاة رسول الله صلى بتتيسر الله عليه وسلم.
امورنا بتتيسر امورنا يا جماعه يا جماعه الخير ربنا يبارك فيك يا دكتور وائل على المعلومه الحلوه دي او الموقف الجميل ده يا جماعه العظيم يلي يلي بتسهر طول الليل تقول المشوار الفلاني ده مين هيخلصه فلان بيه وفلان باشا واعمل اتصالاتك واعمل مش محتاج اتصالات خلي اتصالك بربك سبحانه وتعالى بدل ما تقوم تفكر في سين وفلان وفلان بيه وفلان باشا قوم صلي ركعتين بالليل الحق جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأز- فأغفر له إلى أن يطلع الصبح وقوم صلي الصبح فأنت في ذمة الله يبقى ربنا استجاب دعائك في الثلث الأخير من الليل وأنت في حفظ الله وفي أمان الله واللهم بارك لأمتي في بكورها وانت خارج وربنا بيكرمك و- والملك بيعلي قدرك بين الناس إلى غير ذلك فانت ربنا ميسر لك أمورك بصلاة الفجر تلاقي الدنيا مشرقة ولذلك النبي أخبر أن الراجل ده اللي, بي اللي بي بيقوم ويذكر ربنا ويتوضى ويصلي قال ايه فاصبح طيب النفس نشيطا والا لو ما عملش كده وقام يصلي والا اصبح خبيث النفس كسلانا انت بص تقف على محطه الاتوبيس عمال بينفخ عامل يعني مش عارف اقول لك ازاي لو حد عمل له كده يقوم يتخانق معاه ويعمل معاه مشاكل اما بقى اللي مصلي الفجر ومصلي قيام الليل وشه منور الله اكبر لو حد عمل ايه معاه يقول الله يسامحك يا اخي سبحان الله مين معانا يا استاذ أستاذ علي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، ايوه ازي حضرتك يا فندم؟
يا اهلا وسهلا وطي التلفزيون واسمعني من التليفون ماشي حاضر يا فندم ربنا يبارك فيك
ما عندي استفسار من حضرتك آه، حضرة الشيخ اتفضل لو سمحت انا كنت بصلي الفجر آه، في جماعه في الجامع فنزل عليا نور نور من المولى عز وجل كده يعني لقيت نور نازل عليك اه نور امم طب طب وطي التلفزيون عشان اسمعك ايوه ايوه فعلا فعلا طيب.
الحمد لله فالواحد يعني ماشي حاضر فالواحد يعني عيونه دمعت كده من الفرحه ومن لقيت تاني يوم برضه ايدي ما تلمش الا مصحف قران اتكلم كل الجسد يتكلم بالقران نعم ولذلك دي آية يعني قلت الحمد لله عليها والله نعم ف ربنا يبارك فيك يا حاج أنا- ده ايمان ولا ربنا يعلى قدر السعي ال- الكلام واضح اللي اللي عايز اقول لك حاجه آه، آه، ان آه، احساس الانسان ان هو بيصلي فبيلاقي نور نازل عليه وحاجات كده آه، طبعا احنا لا ننكر لا ننكر وجود الكرامات الى غير ذلك لكن لما حد يحصل له حاجه لو حد حصل له حاجه بالمنظر ده آه، نور نزل عليه مش عارف شاف ايه آه، لا يحدث بها الناس عشان الحاجه ديت ممكن يحسد عليها يحسد لو اتقال فلان ما شاء الله شاف كذا او حصل له كذا الى غير ذلك آه، ال- ال- طبعا الايميلات بتاعتكم الحقيقه يعني يعني الحقيقه ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين آه، اخوات كتيره واخوه كتير بيشكروا في البرنامج و... آه، وطالبين منكم بقى احنا حاجه بقى من خلال الايميلات طالبين حاجه مهمه جدا الموضوع اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيه ابعتوا لنا احنا هنتكلم النهارده عن صلاة الفجر الدرس اللي جاي الشيف عن ايه النبي وذكر الله تقريبا على ما اذكر يعني تقريبا اه فاذكر اقصد حاجه اقصد ان عايزكم تشاركونا يا جماعه شاركونا كده قولوا لنا نفسنا ان انتوا تتكلموا في البرنامج عن موضوع النبي وكذا احنا هنتكلم عن النبي وذكر الله النبي مثلا والقران النبي وقيام الليل النبي وصلاه الفجر يعني اقعدوا كده شوروا علينا ببعض المواضيع الحلوه كده نجهزها لكم ان شاء الله و و و ونقولها في الم- في البرنامج آه، آه، ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عايز اقول حاجه الاخت ثناء السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مع الشيخ الشيخ يعني مع حضرتك ان شاء الله آه، والله نحن نحبك في الله في المغرب يعني كلنا ربنا يعني يحف- ربنا يحفظكم واحنا بنحب اهل المغرب والله عاوزة أسألك يا حضرة الشيخ يعني عن اتفضل.
قيام الليل هل يبتدي من ت-
آه، يبتدي من- تسمعني يا شيخ؟
اه اه نعم سامع حضرتك يعني قيام الليل هل يبتدي من بعد صلاة العشاء؟
آه، نعم، ولا يبتدي.
عنده وقت محدد يعني أنا إن شاء الله الله هو- يتقبل بعد صلاة آمين.
العشاء يعني آمين يا رب.
بصلي آه، آه، يعني ركع آه، آه، آه، بصلي يعني نعم ولا- هل هو محسوب من قيام الليل ولا وقت قيام الليل عنده حاضر السؤال واضح حاضر يا اخت وعاوزة سناء أسألك سؤال ثاني من اتفضلي.
من فضلك يا حضرة الشيخ حاضر.
أنا بعرف مؤمن بيصلي وبقان وكل شيء ولكن عنده حاجة يعني بيدخن نعم.
هل صلاته مقبولة؟
طيب، حاضر.
وقيامه مقبول ولا لا؟
حاضر حاضر شكرا يا حضرة الشيخ طيب انا في ثواني هجاوب على الاخت سناء بسرعه كده آه، وقت قيام الليل بعض العلماء قالوا يبدا من صلاه المغرب الى صلاه الفجر وبعضهم قال بيبدا من بعد العشاء الى وقت الفجر فكل دوت محسوب قيام ليل هنقول من العشاء لحد الفجر ده محسوب كله قيام ليل لكن افضل وقت لقيام الليل الثلث الاخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله والحديث رواه مسلم الحاجه الثانيه واحد مدخن وبيصلي و... وما شاء الله بيصلي قيام ليل وصلاه الخمس وكل حاجه لكنه مدخن هل تقبل صلاته طبعا قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يحسب في ميزان حسناته الصلوات ويحسب في ميزان سيئاته التدخين ربنا يا رب يتوب على كل مدخن إن شاء الله سبحانه وتعالى فموضوع التدخين إن شاء الله حاجة وموضوع الصلاة حاجة تانية آخر تليفون مدام رضا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك اتفضلي اهلا وسهلا اختي رضا ربنا يخليك وب... وكتر من امثالك يا رب ويبارك في حضرتك الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب آه نفسي تدعي تدعي يعني تدعي للمسلمين و... يعني خاصه عيال اخويا يا اخواتي نعم و... و... وانا يعني آه عايزه اقول لك حاجه بس اتفضل.
آه كل ما ما أجي اصلي او آه او اقرا قران سور الجنه والنار ف... فبعيط نعم ده حتى شيء لما طبيعي ببقى- ببقى في الجامع يعني اه فبصلي يعني في
طيب حاضر يا اختي رضا هو ده شيء طبيعي جدا يا اختي رضا وشيء جميل على فكره ان الانسان فاضل لنا قد ايه يا أستاذ شريف؟ فاضل قد ايه؟ 30 طيب خلاص شيء جميل جدا الانسان يبكي عند سماع ذكر آه، آه، ايات الجنه او النار او غير ذلك طيب الوقت الحلقه تقريبا شبه انتهى لكن عايز اقول حاجه نتواعد بالله عليكم وال- والايميلات تجي لنا على موقع القناه آه، اللي احنا عايزين نشوف كم واحد وكم واحده هيستجيبوا لموضوع صلاه الفجر وبالله عليكم ادينا ذكرت لكم فضائل صلاه الفجر والحلقه ان شاء الله ليها ثلاث اعادات خلال الاسبوع ده ان شاء الله قدرنا نسجلها نسجلها نخش على موقع اقرا نسمعها آه، نكتب العناصر اللي موجوده نحاول بقدر الامكان نعرف كل اللي حوالينا والدل على الخير كفاعله نعرف اللي حوالينا اجر صلاه الفجر علشان نفسنا ان مساجد المسلمين تتملي في صلاه الفجر بالمسلمين ربنا يجمعنا واياكم على الخير عهد امام ربنا نصلي الفجر وربنا يا رب يجمعنا يجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي يصلي الفجر ان شاء الله النهارده وبعد كده على طول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Oh